موت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدينا داخلين على الحبيب بكل أدب وهدوء وسكينة وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فلقيناه قاعد مع الصحابة وبيقول لهم مشهد عجيب جدا من مشاهد يوم القيامة والحديث رواه مسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار أربعة الأربعة دول يا جماعة قصتهم باختصار هل هم ناس دخلوا النار وبعدين كان جواهم إحساس بأن هم اتظلموا أن هم المفروض أن هم يستحقوا الجنة فربنا أعاد حسابهم مرة تانية ولا إيه اللي حاصل الحقيقة لم يرد تفسير هذه المسألة في كتب أهل العلم وبحثت عنها كتير جدا لكن الواضح فعلا أن هم ممكن يكونوا كده حاسين أن هم يعني اتظلموا فربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن هم يخرجوهم من النار وأعاد حسابهم مرة أخرى ف- فتيقنوا يقينا أن هم يستحقوا دخول النار فأمر الله الملائكة أن يردوهم إلى النار وعايزكم تركزوا في اللقطة الجميلة ديت فأمر الله سبحانه وتعالى أن الملائكة تدخلهم النار مرة تانية الأربعة ماشيين والملائكة بتسوقهم إلى النار فجأة واحد من الأربعة راح مستدير وقال يا رب ما كان ظني بك فقال له فما كان ظنك بي قال ظني بك إذ أخرجتني منها أي من النار ألا تردني إليها مرة أخرى فقال جل وعلا وأنا عند ظنك يا عبدي خذوه يا ملائكتي وأدخلوه الجنة الوحيد اللي طلع ذاك فيهم هو هذا الرجل الرجل ده كان عنده حسن ظن بالله لكن هو من كتر ما حسن الظن عنده كبر قوي زيادة عن اللزوم مش زيادة عن اللزوم ان احنا ما نحسنش الظن بالله لا نحسن الظن بالله بس حسن الظن لازم يكون معاه عمل فالرجل ده كان عنده حسن ظن بس ما فيش عمل والعمل اللي كان بيعمله كان عمل سيء لكن برضه حسن الظن ما اتقتلش في قلبه فلما خرج من النار قال الكلمة ديت لله سبحانه وتعالى ظني بك إذ أخرجتني من النار ألا تردني إليها مرة أخرى قال له وأنا عند ظنك بي أدخلوه الجنة يا ملائكتي ولذلك يقول الحق جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء أنت بقى اللي تظن اللي أنت عايزه إن ظن بي خيرا فله لما تظن بربنا خير ده ليك انت مش لله سبحانه وتعالى الله لا يحتاج الينا طاعتنا لا تنفعه ومعصيتنا لا تضر لو ان لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم ده حديث قدسي رواه مسلم يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم اللي هو قلب النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم على قلب ابي جهل ما نقص ذلك من ملك شيئا الله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها في الصحيفة يوم القيامة فمن وجد خيرا فليحمد الله لأن ربنا هو اللي أقامك في الطاعة دي وربنا هو اللي وفقك للطاعة دي وربنا هو اللي هداك ابتداء سبحانه وتعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه عشان كده درس الليلة بعنوان النبي وصدق الرجاء تعال نبدأ اللقاء بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الحقيقة احنا عايشين في زمن فتن بكل مقاييس الفتن التي وردت في جميع الكتب التي تتحدث عن الفتن ناس كتير جدا استطاع الشيطان ان هو يغويهم وقع في معاصي وذنوب ومشاكل وكتروا واسرفوا وبعدين كانوا محتاجين ايد حانيه بدل ما نسيبهم يرتعوا في الذنوب والمعاصي لحد ما يوصلوا لمرحلة اللي هي كلا بران على كروبهم ما كانوا يكسبون فما يقدرش ان هم يستقبلوا اي حاجة توصلهم للخير وبدل ما نوصلهم لليأس والقنوط من رحمة ربنا بنقول لهم بنمد ايدينا بكل ادب ورحمة و- وود وحنان ويعني فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك بنقول ايدينا في ايديكم تعالوا تعالوا ربنا يبارك فيك يا رب العالمين الفرصة مفتوحة لا تغلق أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى فبتمنى أن الدرس ده يكون سبب إيقاد وقود الرجاء في قلوب المسلمين عشان نرجع لربنا مرة تانية الله عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم في عينيك ب- يعني ممكن تقول ده ذنب كبير قوي مش ممكن يتغفر فرحمة الله وسعت كل شيء ومهما عظم ذنبك فهو شيء ورحمة الله ستسعه لا محال عايز أقول لحضراتكم إن المؤمن وهو يسير في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى عامل زي الطير الطير دوت له رأس وجناحان رأس الطير اللي هي رأس الإنسان محبة الله سبحانه وتعالى وجناحاه الخوف والرجاء مسألة الخوف والرجاء دي لازم يكون لها موازين نفهمها كويس جدا لما نكون بنتعامل مع النفس الإنسانية إنسان بيغلب عليه جانب إن هو عنده أمن من مكر الله عنده جرأة على معصية الله سبحانه وتعالى فالأفضل له الخوف ولكن بشرط ان احنا ما نوصلوش بالخوف انه ييأس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. واحد تاني عنده حته ال ال اليأس والقنوط، عنده يأس وقنوط شديد جدا. الافضل فيه الافضل ليه الرجاء بس بشرط ما نوصلوش لمرحله الجراه على محارم الله سبحانه وتعالى وان احنا نزين له المعاصي ونزين له ان الله غفور رحيم وبس وننسيه ان الله شديد العقاب. وبالجمله فالخوف افضل بلخص لكم الموضوع ببساطه الخوف افضل ما دامت ارواحنا في اجسادنا الخوف افضل بس بشرط ما يوصلناش للياس من رحمه الله عند السكرات عند بداية السكرات عند مرض الإنسان مرض الموت عند آخر لحظات الإنسان في حياته فالأفضل الرجاء لأن انقطعت الشهوات وانقطع أي فرصة أن الإنسان يعمل حاجة يعصى بها ربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت الرجاء أفضل ليه؟ عشان ننفذ وصية النبي محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم حينما قال والحديث رواه مسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله إن أنت قبل ما تموت مش قبل ما تموت انت بتقول حياتك بس تكترها قبل ما تموت لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله ولذلك كان الامام احمد امام اهل السنه والجماعه كان في وهو في بدايه كده المرض الموت وكده وخلاص قرب على السكرات كان يقول لابنه عبد الله يا بني حدثني باحاديث الرجاء لعلي ان القى الله عز وجل وانا حسن الظن بالله جميل قوي الإمام لما يكون فاهم يعني كيف يتعامل مع رب غفور رحيم شكور ودود يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى يبقى إذا أفضل حاجة الإنسان آه، في- طول ما هو عايش يجا- يغلب جانب الخوف شعراية عشان ترضى عن معصية ربنا سبحانه وتعالى بس ما نوصلش لليأس يجي بقى في أواخر عمره بقى كبر في السن عدى الستين ولا السبعين وخلاص بقى انقطعت الشهوات والمعاصي وغير ذلك يبتدي في اللحظة ديت يغلب جانب الرجاء عشان يلقى الله عز وجل وهو حسن الظن بالله وأنا أسأل حضرتك وأقول لك كلمة صغيرة كيف لا ترجو الله عز وجل والله سبحانه وتعالى أرحم بك من رحمة الأم بطفلها الرضيع عندك دليل يا شيخ محمود عندي أدلة كتيرة جدا خد الدليل ده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري في إحدى الغزوات آه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بين الصحابة وكان بين يديه عدد كبير جدا من السبي ومن الأسرى فالمهم جت امرأة من سبايا المشركين امرأة في السبي هي مشركة وبعدين كان لها طفل صغير وبعدين مش لاقياه بعد لما خدوهم آه، سبايا هي مش لاقيه طفلها فقعدت تدور عليه لحد ما لقيته فاول ما لقت طفلها الصغير هو كان طفل رضيع فالقمته ثديها فرضع الطفل فبكت الام ونزلت دموعها على خد طفلها فقال النبي لاصحابه اترون هذه الام طارحه ولدها في النار معقوله الام اللي بالحنيه ديت ممكن تمسك ابنها ده وترميه في النار قالوا لا يا رسول الله لا يمكن تعمل كده ابدا قال لهم فوالله لله ارحم بكم من رحمه هذه الام بطفلها الرضيع وليه النبي ما قالش لله ارحم بكم من رحمه الام بولدها اصل ممكن الولد ده يكون كبير عنده 10 سنين عنده 15 عنده 20 عنده 30 سنه رحمة الأم بطفلها الرضيع ليس له مثيل الأم في مرحلة الرضاعة ممكن ما تنامش خالص ممكن ما تنامش في اليوم ساعة ولا ساعتين وهي حاطه طفلها كده وبترضعه ولو قلقت كده ونامت تقوم مفزوعه لانها خايفه ان ابنها ي- ي- يترمي من على السرير ينزل على الارض او ان هي عياذا بالله تتقلب فتيجي عليه فممكن ي- يموت او يحصل له حاجه ما تعرفش تنام الا لما تطمن عليه بتجوع عشان هو ياكل ب- بتحرم نفسها من كل متعه في الدنيا عشان ابنها دوت يتمتع وينبسط ويعيش حياته بتنسى حياتها كلها وبتنسى كل امنياتها وكل اهدافها وكل حياتها كلها في سبيل ان ابنها ده خلاص هو ده بقى حياتها شوف قد ايه فالله عز وجل ارحم بك من رحمه الام بطفلها الرضيع الله سبحانه وتعالى كيف لا ترجوه وفتح لك باب للتوبه لا يغلق ابدا الا في حالتين حين تغرغر الروح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر ان الانسان يفضل في معاصي في معاصي في معاصي فلما يوصل لمرحله السكرات ويشوف الملائكه نازله من السماء عشان تهيئ روحه لملك الموت يجي يستلمها في اللحظه دي هو شاف الحقائق خلاص شاف قدامه الملائكه وشايف خلاص بعدها ملك الموت فلا يقبل منه توبه ولذلك فرعون لما كان في بداية الغرق قال آمنت أنه حتى يعني الإيمان بتاعه كان إيمان كده إيه مليان حتى كبر يعني بيقول لك قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ربنا رد عليه قال له إيه قال له آه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسرفين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية الله أكبر خدتوا بالكم المعنى قد إيه؟ ان الله عز وجل يفتح لك باب للتوبه لا يغلق ابدا الا في حالتين حينما تغرغر الروح سايب نفسك لحد ما تيجي للموت عشان تتوب طب ما تتوب في حياتك طب ما- ما ما تتوب كده وترجع لربنا عشان ربنا يكرمك ويحبك ويسترك و- ويرضى عنك ويدخلك جنته ويمتعك بنعمه النظر اليه سبحانه وتعالى فقال لك ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر طب الثانيه قال لك وما لم تشرق الشمس من مغربها ودي علامه من علامات الساعه الكبرى ان علامات الساعه الكبرى 10 دي علامه من ضمن العلامات العشره طلوع الشمس من مغربها هي الشمس بتطلع منين من المشرق المره دي هتطلع منين من المغرب فدي علامه من علامات الساعه الكبرى لو ظهرت الشمس من المغرب هيحصل حاجتين لو واحد كافر عايز يسلم لا يقبل اسلامه ولو واحد مسلم بس عاصي وعايز يتوب لا تقبل توبته تخيل بقى حضرتك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها يبقى حالتين فقط أما ما سوى ذلك فالله عز وجل فتح لك باب التوبة والرحمة وإن أنت ترجع لربنا سبحانه وتعالى لو أذنبت ذنوب ملت الدنيا كلها فضل من ربنا سبحانه وتعالى مجرد ما تقول يا رب يقول لك لبيك عبدي قد غفرت لك كيف لا ترجو ربك سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل كل ليلة مش بقول كل سنة ولا كل شهر كل ليلة إلى السماء الدنيا يقول هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائل يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له ويفضل يكرر الثلاث أسئلة حتى يطلع الصبح فضل من ربنا سبحانه وتعالى ده انت لو مليت الدنيا وانت لو مليت الدنيا كلها الكره الارضيه دي كلها ذنوب ومعاصي ورجعت لربنا قبل ان تغرغر الروح وقبل ان تطلع الشمس من المغرب لتاب الله عز وجل عليكم ولاتى بمثل الارض كلها من المغفره والرحمه والرضوان سبحانه وتعالى قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي باسناد حسن قال يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني لازم رجاء ما ينفعش دعاء من غير رجاء ما ينفعش اقول يا رب اغفر لي وانا عارف انك مش هتغفر لي يا رب نجحني وانا عا- عارف انك مش هتنجحني يبقى مش هينجحك لازم يكون عندك حسن ظن بالله وثقه في الله سبحانه وتعالى انت بتطلب من الرب العظيم الكريم الحليم الشكور اللي لو ان كما قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم تخيل حضرتك كده امسك إبرة صغيرة كده و- وحطها في المحيط وطلع الإبرة طلعت إيه من المحيط نقطة مية ف وإلا فلا ينقص أي شيء من خزائن ربنا سبحانه وتعالى فالله عز وجل بيقول لك يا ابن آدم يا ابن آدم طب ليه قال يا ابن آدم ليه ما قالش يا عبدي أو يا مؤمن أو يا مسلم كانه بيقول لك يا ابن ادم انت ابن ادم عليه السلام وادم عصاني واكل من الشجره اللي انا حرمتها عليه مع اني ابحت ليه الجنه كلها لكن الشيطان زين له انه ياكل من الشجره دي قال له يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى فاكل منها فلما اكل منها فعصاني فانا تبت عليه فتاب فلما انت كنت ابنه اكيد كنت هتقع في المعصيه لان انت مش احسن من ادم ده ادم كان نبيا واخد بالك فكانوا بيقول لك ايه اذا كان ابوك ادم لما عصى وتاب انا تبت عليه وانت برضو ابنه ما انتش معصوم والا فالمعصومون هم الانبياء ما انتش معصوم فهتعصى فتوب الي حتى اتوب عليك كما تبت على ابيك ادم الله يبقى يا ابن ادم انك ما دعوتني وخد بالك اوعى تدعو من غير رجاء اوعى ما يكونش عندك حسن ظن بالله اوعى ما تكونش بترجو ما عند الله سبحانه وتعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك هتغفر لي يا رب حدد لي ذنوب واحد اتنين تلاته دول يتغفروا وواحد اتنين تلاته دول ما يتغفروش قال لك لا غفرت لك على ما كان منك اللي هتجيني بيه ولا أبالي ليه لا أبالي؟ لأن المولى عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون مين اللي هيسأل ربنا؟ ويقول له يا رب انت غفرت لفلان ليه وفلان ما غفرتوش ليه ده الامام النووي في شرح صحيح مسلم لما نقل قول المولى عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال قال اهل العلم فلو اراد الله عز وجل ان يغفر لعبد بلا توبه لغفر له لان ده تندرج تحت قول المولى عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بس خد بالك اوعى تعرض نفسك للمحنه ديت يعني تقول طب ما ممكن اكون انا بقى واحد من ربنا هيغفر لهم بلا توبه فمش هتوب طب ما انت ممكن تكون واحد من اللي مش هيغفر لهم فما تعرضش نفسك للمخاطرة دي عشان كده العلماء قالوا التوبة واجبة في التو واللحظة على الفور لأن أنا لو ما تبتش بعد الذنب ممكن أنام ما أمشي فألقى الله على الذنب ده وقد قال النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه الله تموت ساجد تبعث ساجد ساجدا تموت وانت بتقول لبيك اللهم لبيك تطلع من قبرك ليوم القيامة لبيك اللهم لبيك تموت وانت مؤذن ت- تبعث يوم القيامة من أطول الم- من الناس أعناقا يوم القيامة تموت وانت آه، بتشرب خمر تبعث يوم القيامة ازازة الخمر في ايديك تموت وانت عياذا بالله بتفعل فاحشة تبعث يوم القيامة على تلك الهيئة التي مت عليها شوف بقى حضرتك وشوفي حضرتك تحبوا تقابلوا ربنا وتقفوا بين ايدين ربنا بأي هيئة وستحشرون يوم القيامة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس إلى آخر الأحاديث يبقى هنقف بين إيدين ربنا عريانين حافيين واضحين وبرزوا لله جميعا ما فيش حد هيستخبى لا في شجر ولا حجر ولا في بيت ولا في بناية ولا في نهر ما فيش حاجة أرض مستوية بيضاء يبعث الناس يوم القيامة في صعيد واحد أرض ما عليهاش أي معلم لا شجر ولا حجر ولا بناء ولا أي حاجة خالص بالمرة والكل قصير طويل كله يبقى في طول واحد عشان ما حدش يستخبى في حد وبرزوا لله جميعا فهتقف بين ايديه وقد جاء في البخاري ومسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا الا ما قدم شوف انت قدمت ايه بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره لو قعدت تعتذر من هنا ليوم القيامه انت اضرب نفسك انت عارف وانت عارفه علاقتك بربنا عامله ازاي وانت عارفه علاقتك بربنا عامله ازاي نلحق نتوب نلحق نرجع لربنا اطلبه من ربنا اللهم جدد الإيمان في قلبي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب ارزقني توبة نصوحا ترضيك عني يا رب العالمين يا رب انا يا رب انا اظن بك يا رب انك هتتوب عليا وترحمني وتكرمني وترضى عني وتغفر لي وتكرمني وتدخلني جنتك وتخليني انظر الى وجهك الكريم خلي كده دايما ايه ايمان وطاعه ومعاه رجاء ايمان وطاعه ومعاه رجاء وقعت في معصيه ما انتش معصوم الحق وتوب الى الله سبحانه وتعالى كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون يا سلام يبقى احنا هو ده المنهج الوسط لن يأس الناس من رحمه ربنا ولا جراءهم على معصيه ربنا سبحانه وتعالى عشان كده الرجل الذي جاء دايما احب اذكر الحديث ده عشان ي- يرفع جانب الرجاء في قلب الناس، الرجل كما في الحديث الذي رواه المنذري بسند جيد، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم سقط حاجباه على عينيه من كبر سن سنه معدي ال 100 سنه، لكن ما كانش لسه اسلم، قال له يا محمد اني عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا. فابتسم نهر الرحمه وينبوع الحنان الذي ما ارسله الله الا رحمه للعالمين، قال اتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أشهد فقال له أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات خبر أبيض ارجع بسرعة تاني كده الراجل بيقول أنا عندي ذنوب يا رسول الله تغرق الكرة الأرضية طيب الذنوب اللي تغرق الكرة الأرضية تحولت إلى حسنات تغرق الكرة الأرضية يا سلام فالراجل مش مصدق نفسه فقال له وغدراتي وفجرات عايز يقول له يا رسول الله يعني ما تستعجلش ده انا عامل حاجات وحشه قوي يعني فاهم ازاي بس عايز اقول لك انا عملت ايه قال له وغدراتك وفجراتك ما تذكريش تفاصيل ما تفضحش نفسك خلاص ربنا سترك استر على نفسك قال له وغدراتك وفجراتك ربنا بدلها لك هي كمان الى حسنات فالرجل كانه كان متكتف والسلسله اتفكت من عليه فقال الله اكبر الله اكبر فقال الرجل وهو يكبر والنبي يمسح على لحيته يقول الحمد لله الذي انقذه من نار جهنم فنزل قول الله عز وجل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى حبيب قلبي واختي الفاضله ده الشيطان اقسم بعزه الله وجلاله على اغوائكم والله عز وجل اقسم بعزته وجلاله على ان يغفر لكم قال الشيطان كما في الحديث الذي رواه احمد باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الشيطان وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال جل وعلا وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفرونني اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك يا رب العالمين اقعد كده استغفر ولذلك كان دعاء سيد الاستغفار كان سبب دخول الجنه ليه؟ من قاله بالليل فمات يخش الجنه والحديث في البخاري ومن قاله بالنهار فمات بالنهار يكون من اهل الجنه ليه؟ لان في انخلاع من حولك وقوتك الى حول الله وقوته وفي حاجه تانية كمان ان حضرتك وحضرتك ان انتوا بتعترفوا بذنوبكم وبتعترفوا بفضل ربنا سبحانه وتعالى فالذل والانكسار ده بيكون من اعظم اسباب رضوان الله سبحانه وتعالى نكمل مع بعض النبي وصدق الرجاء ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزك في الحلقة دي تخرج من الحلقة دي عندك رجاء حسن ظن بالله سبحانه وتعالى وتحول كل ده لعمل ما ينفعش ان احنا نقول رجاء وحسن ظن بالله والحمد لله يعني احنا كويسين بنحب ربنا آه، ناوي تصلي على الحاج ولا ناوي اركعها لا انا عايز يبقى في عمل عمل عشان كده احنا محتاجين الرجاء العملي ان انا عندي رجاء لله في الله سبحانه وتعالى حسن ظني بالله سبحانه وتعالى لكنني اعمل بجتهد على قد ما اقدر ولو وقعت في معصيه بلحق وبتوب لربنا سبحانه وتعالى لان ربي حبيبي وانا عارف انه هيقبلني ومجرد ما اقول يا رب هيقول لي لبيك عبدي قد غفرت لك حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم يعني ربنا يا رب يجازي عنا خير ما جزى نبيا عن امتي ورسولا عن دعوتي ورسالتي هو اللي علمنا كل الخير احنا من غيره ولا حاجه والله العظيم عرفنا ان ما فيش حد هينجو من عذاب الله يوم القيامه ولا حد هيدخل جنه ربنا يوم القيامه الا برحمه الله ان رحمه ربنا ديت يعني ان رحمه الله قريب من المحسنين ان الانسان يكون عنده احسان والاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك سبحانه وتعالى الله مطلع علينا الله ناظر الينا سبحانه وتعالى فاروا الله من انفسكم خيرا بدل ما نشغل نفسنا بالسب والشتائم والاتهامات اللي على النت الناس بعضها مع مع بعضها البعض وان انا مشغول باخبار فلان وفضايح فلان ومش اشغل نفسك بالله ابوس ايديك اشغل نفسك بالله اقعد اذكر ربنا اقعد كده اقفل موبايلك اقفل النت اقفل التلفزيون اقعد كده اق- وهدي النور كده اقعد كده اذكر ربنا اقعد استغفر اقعد صلي على النبي اقعد اقرا قران كده وعيش مع كل ايه ما ما تبصش للايه انك عايز توصل لاخر الصفحه لا حتى لو مشيت مع ايه واحده بس وعيش معاها كده والايه دي عملت تاثير كبير في قلبك خليك معاها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا ايه واحده في قيام الليل احيانا طبعا مش في كل الاحوال كان يقرا ايه واحده ويظل يكررها طول الليل لحد صلاه الفجر آية أثرت في قلبي زي ما حصل مع بعض التابعين قرأ قول المولى عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون بيقول معقولة ممكن يبدو لي يوم القيامة من الله ما لم أكن أحتسب ذنب أنا أهملته فما تبتش منه ألاقيه يوم القيامة الذنب ده ممكن يضيع عليا حاجات كتيرة عشان كده محتاجين ان احنا نتوب ونطيع ربنا ونتوب لو وقعنا في معصيه ونرجو الله ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وبعدها ابشر بكل خير بفضل الله فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك محدش هينجو من عذاب الله ولا يخش جنة ربنا إلا برحمته قال صلى الله عليه وسلم في حديثين عند البخاري ومسلم لن ينجي منكم أحدا عمله يوم القيامة قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا, ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته الرواية الثانية لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بواسع رحمته سبحانه وتعالى ممكن واحد يسأل سؤال يقول بس الحديث ده بيتعارض مع آية آية بتقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون النبي بيقول مش هتخشوا الجنة بأعمالكم هتخشوها برحمة ربنا والآية هنا بتقول خشوا الجنة بأعمالكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أقول لحضرتك توضيح بسيط جدا بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الباء هنا اللي هي بما كنتم تعملون بما ديت الباء اللي فيها اسمها باء السببية وليست باء العوض أو المعاوضة يعني إيه؟ يعني الخ- ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون بسبب الأعمال الصالحة اللي هي جت أصلا بسبب هداية ربنا لينا وتوفيقه لينا أنه يوفقنا نعمل الأعمال الصالحة فلما وفقنا قبلها مننا فدخلنا الجنة يبقى الأصل أن كل ده بيدور حوالين إيه؟ حوالين رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن برضه برحمة ربنا هو اللي هدانا وبرحمته هو اللي وقفنا في, في, في العبادة و- وخلانا نمارس العبادة الجميلة ديت وبرحمته هو اللي قبلها مننا ودخلنا الجنة وليست باقي المعاوضة أو باقي العوض يعني إيه باقي العوض يعني أعمالي تساوي دخول الجنة ديت عوض عن دي لا وإلا لو جيت يوم القيامة ووضعت نعمة البصر فقط في كفة ووضعت كل أعمالك في كفة كما ورد في الأثر الذي يروى ونستأنس به ولا نستدل به لأنه أثر ضعيف أن رجلا عبد الله عز وجل 500 عام ثم جيء به يوم القيامة قال له جل وعلا ادخل الجنة برحمتي قال بل بعدلك أنا عبدتك 500 سنة صيام وقيام وعبادة فيعني لا ده بعدلك أنا اللي عملت خير كبير قوي قال له خلاص بعدلي طيب هاتوا بقى نعمة البصر بس وحطوها قدام عبادة 500 عام فرجحت كفة البصر على عبادة 500 عام فقال العبد بل برحمتك خلاص يعني إيه احنا لسه هنكمل بقى نعمة العقل ونعمة الدين ونعمة الإسلام ونعمة لا ده ده البصر بس ضيع الموضوع كله فقال بل برحمتك يا رب العالمين يبقى اذا وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها تقدرش ابدا تعد نعم ربنا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ولو قال نعمي لصدق ول- واكملت عليكم واكملت لكم عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا هو ده النعمه الاسلام نظم لك حياتك خلانا بني ادمين تخيل حضرتك لو كنا من غير اسلام ارجع كده بالذاكره لمرحله الفتره الجاهليه اقراها في كتاب سيره الرسول فتره الجاهليه حاجه عجب عجب اعجب من الخيال ناس عاقلين وشعراء وادباء وناس يعني في اللغه العربيه ما حصلهمش مثيل ويجي بس انا عايز مزنوق كده في اله عايز يعبده قاعد عنده وقت فراغ يقوم جاب شويه عجوه ويظبطها ويعملها اله ويقعد يسجد لها ويركع ويعمل خد بال حضرتك طب قاعد يسجد قد ايه للاله الصنم العجوه ده قاعد يسجد مثلا ساعتين ثلاثه جاع والزوجه لسه ما جهزتش الاكل يقوم واكل الاله بتاعه يعني واخد بال حضرتك حاجه جميله قوي دي كانت بتحصل حقيقي كان احدهم يعبد الصنم من العجوه فاذا عبث ال... هو الروايه بتقول كده فاذا عبث الجوع ببطنه اكل الاله اللي كان بيعبده تخيل حضرتك اله بيتاكل يعني فاهم ازاي حاجه يعني ايه اه فشوف ربنا اكرمنا بنعمه الاسلام عرفنا ازاي نكون بني ادمين ازاي نكون محترمين ازاي يكون عندنا اخلاق ازاي يكون عندنا صدق وامانه ووفاء واخلاص و- و- وايثار وانفاق و- وبر والدين وصله ارحام علمنا ان احنا نكون عندنا مروءه ده كل ده اتعلمناه من دي من هذا الدين العظيم ومن حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا فما بقي إلا الرجاء، أنا عمال أقول لك كيف لا ترجو الله؟ والله عز وجل فعل معك- معك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى إذا ما بقي إلا الرجاء، قال العلماء الراجون ثلاثة، ثلاث أنواع من الراجون. الأولاني رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. بيعمل طاعة بطاعة الله على نور من الله واخد بالك؟ يعني إيه؟ وفق السنة. يرجو ثواب الله هذا الإخلاص. يرجو هذا الثواب من عند المولى عز وجل فهو بيعمل العمل ده وهو يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى واحد تاني وقع في معصية فهو يتوب إلى الله عز وجل ومشفق من هذا الذنب يريد النجاة فهو يرجو أن يغفر الله له هذا راجل والنوع الثالث وده أسوأ الأنواع رجل لا يعمل بطاعة أبدا وهو يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى وهو ده الإرجاء اللي انتشر بين بعض الناس من أبناء الأمة لما تيجي تقول له صلي يقول لك إن الله غفور رحيم ونسي إن الله شديد العقاب لا لبس الحجاب تقول لك يعني ربنا رب قلوب سبحانه وتعالى وهو يعلم والله ان انا الحمد لله الحجاب حجاب القلب والصلاه صلاه القلب وبر الوالدين في القلب والقلب ده كانه دولاب بلاكار حتى كل حاجه في القلب واخد بالك لا ده احنا عايزين نقول حاجه اختي ربنا يبارك فيك واخي الفاضل ربنا يحفظك ان الايمان ما وقر في القلب ولا بز- لابد حاجه تانية مهمه وصدقه العمل يعني لو لم ياتي العمل يبقى اللي في القلب ده مش مظبوط القلب ده بينضح على الجوارح مين اللي قال كده سيد ولد ادم ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت زي ما بنقول كده بقى القلب زي الفل اهو اذا صلحت صلح سائر الجسد واذا فسدت فسد سائر الجسد يبقى اذا ايه او س- او او صلح الجسد كله او فسد الجسد كله يبقى اذا بصلاح القلب القلب ده كالملك والجوارح كالرعايا والجنود فاذا صلح الملك صلحت الرعيه واذا فسد الملك فسدت الرعيه هو ده القلب اللي عليه مناط النيه في الدنيا والحساب في الاخره يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اموالكم وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم شوف قلوبكم وايه واعمالكم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات الا الذين امنوا وعملوا الصالحات دايما كده لا يذكر الايمان الا وجنبه عمل صالح يعني ما ينفعش اقول قلب زي الفل وقلب ابيض الحمد لله طايد وبحب الخير للناس بس ما بصليش اقول لك لو بتحب الخير للناس على الاقل حب الخير لنفسك حب الخير لنفسك عشان ربنا ينجيك ويرحمك ويغفر لك ويتوب عليك ويدخلك جنته زي ما بتحب الخير للناس حب الخير لنفسك واعبد ربنا وهي الصلاه هتاخد منك ايه ده ربنا امرك بالصلاه ما انتش قادر تصلي وانت واقف وانت وانت قاعد طب مش قادر طب مضطجع طب مش قادر طب بعينيك طب بقلبك في اكتر من- يعني ربنا سبحانه طب مش قادر تتوضا اتيمم واخد بالك يعني ما سابلكش عذر ما ينفعش تسيب الصلاه عشان كده يوم القيامه اول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاه فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر يبقى إذا ما بقي إلا رجاء والراجون ثلاثة كما ذكرنا ولذلك المولى عز وجل دائما كان يقرن الرجاء بالعمل الصالح ما ينفعش رجاء من غير عمل صالح ما ينفعش اقول انا برجو ربنا وبحب ربنا وعند حسن ظن بالله بس لا بصلي ولا بعبد ربنا ولا ناوي اعبد ربنا ربنا ليه ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك هم دولت يرجون رحمه الله والله غفور رحيم اظن واضحه الايه عيدها تاني صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك هم دولت يرجون رحمه الله والله غفور رحيم وقارن المولى عز وجل بين الرجاء وبين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لو ما اتبعتوش مش هيقبل عمل لان شرطي قبول العمل ايه الاخلاص والمتابعه قالها جل وعلا سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عملا صالحا أي فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى وتحقيق للإيمان والتوحيد لله سبحانه وتعالى يبقى إذن آه، آه، آه، لابد من اتباع النبي لابد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم قال من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه عشان كده هقول لكم حاجة عجيبة أوي واقفة كده بين أمنا عائشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بإسناد حسن وللأمانة العلمية التي اتفقنا عليها الحديث رواه أحمد حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعض أهل العلم أن أمنا عائشة ذكرت هذه الآيات أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنها قالت لهم يقول جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الله شفت الآيات ماشية عاملة إزاي؟ كلها رجاء كده وحب لربنا وخوف من عذاب ربنا سبحانه وتعالى فبتقول له يا رسول الله الناس اللي عمالين بيقول يعني ايه وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون خايفين من ايه؟ أهؤلاء الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون هي تخيلت كده ناس بيعملوا كل ال... شوف ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون خايفين والذين هم بآيات ربهم يؤمنون يعني ما شاء الله بيؤمنوا بآيات ربنا والذين هم بربهم لا يشركون ناس موحدين ما شاء الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها إيه سابقون فبتقول له هم دولت اللي بيشربوا الخمر وبيزنوا وبيسرقوا قال لها لا يا ابنة الصديق هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل أعمالهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون تخيلوا حضراتكم يعني انسان بيصوم وبيصلي وبيزكي وبيعبد ربنا و- وبيعمل الخير ده كله بس جواه سنه خوف مش سوء ظن خوف فقط انه ما يتقبلش من اللي عمله زي ما سيدنا ابو بكر قال والله لو ان احدى قدمي في الجنه والاخرى بخارجها ما امنت مكر الله وزي ما سيدنا عمر قال لو نادى مناد يوم القيامه ان كل الناس يدخلون الجنه الا رجلا واحدا لظننت انه عمر مش سوء ظن بالله انما سوء ظن بنفسه دايما كده كما قالوا يا جماعه المؤمن يعمل ويخاف بيعمل خير بس خايف يا ربي تكون ما قبلتش مني يا رب خايف اكون انا وحش خايف اكون انا اشركت خايف اكون انا آه، آه، آه، كنت بعمل عمل ده رياء وكان في اي شيء من حظوظ النفس والمنافق يرى نفسه ما شاء الله لا يعمل اي شيء ويقول لك الحمد لله الفردوس الاعلى بفضل الله سبحانه وتعالى في صحبه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ليه؟ لان الانسان قد يصل الى مرحله من العجب والغرور بنفسه ما لا يحمد عقباه والانسان المسلم المؤمن متواضع مهما عمل من اعمال ربنا بيقول فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب اذا فرغت من عباده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت وامتك اذا فرغت من عباده انساها وانصب في عباده اخرى الله قمت صليت العشاء خلصت صلاه العشاء خلصتها انسى العشاء ماشي ابدا بقى في قيام الليل خلصت قيام الليل ابدا في الفجر هكذا إيه، ومش معنى كده انا هقضي اليوم كله بقى صلاه لا ما هي العباده الصلاه ما هو احساني الى الزوجه صلاه ما هو اكرامي لاولادي ص- ص- عباده يعني اكرام لزوجتي واولادي عباده لله سبحانه وتعالى بر الوالدين عباده آه، صله الرحم عباده اكرام اليتيم عباده آه، ال- ال- التبسم في وجه الناس صدقه وعباده كل خير تعمله في حياتك ع- عملك عباده لو انك احسنت النيه لله سبحانه وتعالى يبقى اذا كل شيء يقربك من ربنا هو عباده سواء كان من امر الدين او من امر الدنيا بدنيا تستعملها في طاعه الله وفي خدمه دين الله سبحانه وتعالى عشان كده لابد من العمل مع الرجاء ان قوما خرجوا من الدنيا بغير عمل وقالوا نحسن الظن وكذبوا والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل ده مش كلامي ده كلام الحسن البصري رحمه الله رحمه واسعه قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا واللي يشعل شعله الرجاء في قلبك ان انت تعلم يقينا ان المولى عز وجل هو الذي رزقك او او أو وعدك بصدق الوعد في في كل ما جاءك من عند الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا وعد عبدا وعدا فإن- فانه منجز له ما وعده واذا اوعد يعني هدد بع- بعذاب او بعقوبه فانه بالخيار اما ان يعذب واما ان يعفو ورحمته سبقت غضبه ورحمته غلبت غضبه وربنا وعدك بالمغفره وعدنا كلنا قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا واختم بالفقره دي بالحديث ده ان ربنا سبحانه وتعالى وعد الحبيب صلى الله عليه وسلم بانه سيرضيه في امتي الحديث رواه مسلم ان النبي كان واقف في يوم من الايام فتذكر قول ابراهيم رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم وتذكر قول عيسى عليه السلام ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ثم بكى فارسل الله جبريل قل له يا جبريل ما يبكيك وهو اعلم سبحانه وتعالى قال جبريل ما يبكيك يا رسول الله قال ابكي من اجل امتي يا جبريل فعاد جبريل الى ربه وقال انه يبكي من اجل امتي قال ارجع اليه يا جبريل وقل له ان سنرضيك في امتك ولا نسوءك ابدا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد فاصل قصير ونرجع لكم مع صدق الرجاء ولكن فاصل قصير صلى على حبيبك
البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل تعالوا نكمل أس- النبي وصدق الرجاء اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عشان الرجاء يقوى يقوى في قلو- في قلوبنا جميعا وضح لنا مدى سعة رحمة الله ومهما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لنا مدى سعة رحمة الله فلن يستطيع إن رحمة ربنا لا يستطيع أي بشر مهما كان حتى لو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن هو يوصف لنا مدى عظمة وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى فلا يعلم الله ومكان وقدر الله سبحانه وتعالى ومدى سعة رحمته إلا الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين إن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة في الدنيا يتراحم بها الإنس والجن والطير والوحش حتى إن الدابة لترفع حافرها عن والدها خشية أن تؤذيها فإذا كان يوم القيامة ضم إلى تلك الرحمة 99 رحمة يتراحم بها يرحم بها عباده يوم القيامة حتى أن إبليس يظن أن رحمة الله ستسعه فيتطاول لما يرى من شدة الرحمات يوم القيامة شيء عجيب جدا حاجة لا تخطر على قلب بشر ولذلك وضح النبي صلى الله عليه وسلم مدى رحمة ربنا سبحانه وتعالى في حديث أيضا رواه البخاري ومسلم قال والله لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من الراجل اللي أحكي لك قصته ده رجل في أرض صحراء وصحراء ليس لها أول ولا نهاية حاجة يعني فاهم إزاي متاهة كده فماشي بالدابة بتاعته سواء كانت ناقة أو فرس وعليها طعامه وشرابه و- و- و- وثيابه و- وماله يعني عليها كل حياته فانفلتت منه الدابة فظل يبحث عنها فما وجدها فآيس الرجل من حياته خلاص ات- يعني تأكد ان هو ميت فاضطجع تحت ظل الشجرة ينتظر الموت قال بدل ما اتعب نفسي وافضل اجري يمين شمال كده كده يا اما وحش هياكلني يا اما هموت من الجوع فخليني نايم تحت الشجرة وبينما هو على تلك الحياة قد آي على كل- على تلك الحالة قد أيس من حياته وإذا بالدابة واقفة عند رأسه فأخذ بخطامها ومن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ الرجل من شدة الفرح شفت شدة الفرحة دي ليه؟ لأن الدابة دي رجوعها بالنسبة للرجل ده هي رجوع الحياة مرة أخرى لهذا الرجل النبي بيقول لك ربنا بيفرح بتوبتك أكتر من فرحة الراجل ده لما لقى الدابة بتاعته مرة تانية ورجعت له الحياة فلو لم يكن للتوبة ثمرة سوى أنك تفرح ربك عز وجل لكان واجبا عليك أن تتوب يقول آه، المولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا فقال جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت العبد إلى أن قال في المرة الرابعة فليعمل عبدي ما شاء الحديث ده لا يحض الناس على المعصية ولكن يحض الناس على التوبة بعد المعصية يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم برضو النبي مش بيحضك على المعصية النبي بيحضك على الطاعة وعلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك في حديث عجيب جدا رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد اسمع الحتة التانية دي بقى ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة شوف بقى ما قنط من جنته أحد الله بيقول لك لو الكافر يعرف بس مدى سعة رحمة ربنا ما كانش يقنط من رحمة ربنا أبدا سبحانه وتعالى ولذلك النبي وضح صور من صور من رحمات ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة صور لا تخطر على قلب بشر حديث البخاري عن ابن عمر أنه سئل عن حديث النجوى فقال يدني الله عز وجل عبده يوم القيامة عبد مذنب وذنوبه كتيرة جدا يدني الله عبده يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره عشان ما حدش يشوف فضايحه شوف قد ايه ويستره يقول عبدي قد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا يقول له بلى يا رب كان عبد مؤدب وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا قال بلى يا رب حتى إذا عدد عليه ذنوبه وظن العبد أنه هالك وأنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار يقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة الله بعد ده كله أنا مرجوش رحمة ربنا أنا ما بقاش عندي حسن ظن بالله اسمع الحديث الثاني في الشفاعة يوم القيامة والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم إن يوم القيامة لما يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس إلى آخره الناس هتقول عايزين حد يشفع لنا فيروحوا لادم عليه السلام يقول لهم انا عملت ذنب وما اقدرش ونفسي نفسي اذهبوا الى غيري يذهبون الى نوح الى ابراهيم الى عيسى الى موسى الى عيسى الى محمد صلى الله عليه وسلم الكل يقول نفسي نفسي اذهبوا الى غيري الا اللي هتصلى عليه دلوقتي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول انا لها انا لها فيذهب الى عرش الرحمن ويسجد تحت العرش يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيلهمني الله عز وجل بمحامد وثناء لم يلهم بها احدا من قبلي ولم يلهم بها احدا من بعدي فاثني على الله عز وجل بما هو اهله فيقول جل وعلا يا محمد ارفع راسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع يقول له رب وعدتني الشفاعه فيقول انا اتيكم فاقضي بينكم الله يقوم في عز بقى ما ال- ال- الناس برحب الانبياء عشان يطلبوا منهم الشفاعه كان كل واحد فيهم بيقول كلمه حلوه قوي بيقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ويوم ذاكر الذنب بتاعه ما عدا سيدنا عيسى فقط خد بالك بقى قال لك في عز بقى ال- واحفظ الجمله دي ان ربي قد غضب غضبا غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله في عز الغضب ده ربنا بيقول ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي غلبت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء فيأذن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بثمان شفاعات ويأذن لكل نبي بشفاعة ويأذن لكل ملك بشفاعة ويأذن لبعض المؤمنين بالشفاعات ثم يقول بعد ذلك جل وعلا في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة يقول شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون وقال إيه وبقيت شفاعة أرحم الراحمين الله إزاي تيأس من رحمة ربنا إزاي ما يكونش عندك حسن ظن ورجاء في الله مع عمل تعمله مش حسن ظن وما بصليش حسن ظن ومش لابسة حجاب حسن ظن وبعق أم وأبويا لا يبقى في عمل صالح وعندي حسن ظن قال وبقيت شفاعة أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار أي قبضة من أهل النار وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فيخرج تلك القبضة من أهل النار فيلقيهم في نهر على أفواه الجنة يقال له نهر الحياة يدخلون النار يدخلون النهر وقد امتحشوا بعدما خرجوا من النار وهم كالفحم قد امتحشوا صاروا فحما فيخرجون من النهر بغمسة في النهر يطلعوا كأنهم اللؤلؤ المنضود وفي رقابهم الخواتيم مكتوب عليها عتقاء الرحمن فإذا دخلوا الجنة ورآهم أهل الجنة قالوا هؤلاء عتقاء الرحمن دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه إلا فقط التوحيد ناس موحدين لأنه لا يدخل الجنة مشرك أبدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كل الأنبياء وكل المرسلين جاءوا بنعمة الإسلام ولكن اختلفت الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله بل يخبر النبي كما في الصحيحين إن في سبعين ألف عشان تشوف ترجو رحمة ربنا سبعين ألف يوم القيامة يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب قال النبي صلى الله عليه وسلم دي رواية البخاري ومسلم قال فاستزدت ربي دي رواية أحمد بسند صحيح قال فاستزدت ربي في روايتين قال فزادني مع كل واحد سبعين ألفاً والرواية الثانية فزادني مع كل ألف سب مع كل سبعين أل- مع كل ألف سبعين ألفا وثلاث حثيات ثلاث قبضات من حثيات ربي فيدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب طب إيه يعني لما أتحاسب يا شيخ محمود عادي أتحاسب أخش الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري من نوقش الحساب عذب وفي رواية الطبراني من نوقش المحاسبة هلك اللي هيتحاسب هيتعذب ويهلك ليه تخيل حضرتك لما تقف بين ايدين الملك ويقول لك فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا في كل لحظه في كل لحظه في كل ثانيه في كل دقيقه في كل ساعه في كل يوم في عمرك من يوم ما كلفت لحد ما موت ده مش عذاب اه عذاب فعشان كده كانت نعمه كبيره يا رب اجعلني واياكم منهم نخش الجنه كده بغير حساب ولا عذاب اول ما تقام القيامه يلا خشوا على الجنه بغير حساب ولا عذاب يلا اتمتعوا بجنه الرحمن سبحانه وتعالى عشان كده من, من أواخر المشاهد الجميلة الحلوة في الجنة إن المولى عز وجل كما عند البخاري ومسلم يطلع على أهل الجنة يا رب اجعلنا منهم يا رب من ممن تطلع عليهم من أهل الجنة يا رب اجعلنا كل المشاهدين دلوقتي منهم يا رب فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة فيقول ألا أعطيكم شيئا أفضل من ذلك انتوا عاملين ايه في الجنه؟ عاملين نتمتع وبناكل ونشرب وحور العين بقى والاشجار والانهار والزروع والثمار و- ومهيصين ما شاء الله يقول لهم لا لا لا ده في حاجه احسن من كده فهم مش متخيلين هو ايه اللي احسن من كده ده احنا على طول ما فيش ليل ونهار الجنه ما فيهاش ليل لان على طول نهار وما فيش نوم عشان ما يفوتكش مت- متعه لحظه والنعيم كله بقى تحت ايديك يعني ما شاء الله تستمتع كده تفاحه الشجره تنزل لك قطوفها دانيه لقد سخرني الله من اجلك الطير قدامك كده تشتهيه فقط واخد بالك؟ يخر بين يديك مشويا كل واحد ليه اربع انهار نهر من ماء ونهر من لبن ونهر من عسل ونهر من خمر ومتعه بقى الدنيا كلها ألا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا أي شيء أفضل من ذلك قال أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا الله عشان كده لما لما تسمع هذه الوعود بيزداد الرجاء في قلبك ويزداد حبك لله ويزداد اخلاص في قلبك وتزداد من عمل الصالح وكل ده يزداد حسن ظنك بالله ان ربنا يكرمك قال ابو ايوب السختياني قال إن رحمة واحدة قسمها الله عز وجل بين عباده في الدنيا كان حظي منها الإسلام فإذا ارتفعت الرحمة يوم القيامة إلى 99 فأنا أرجو ما هو أعظم من ذلك قال أحد السلف إلهي إن كنت لا تعفو ولا تغفر إلا لأهل طاعتك فبمن ي... فب... فب... ف... ف... ف... فإلى من يفزع المذنبون من عبادك الله إن كنت يا ربي ما بتغفرش ولا بتعفو إلا للطائعين والناس المؤمنين والعباد طب والناس اللي مذنبين اللي زي حالتنا يفزعوا لمين يا ربي وإن كنت لا ترحم إلا أهل تقواك فبمن يستغيث المسيئون ولذلك يوم القيامة لما يأتي العبد ال- ال- ال- الرجل الذي أطاع ربنا سبحانه وتعالى آه، 40 سنة ثم عصى الله 40 سنة وهو لسه في الدنيا وعايز يرجع لربنا بقى ويتوب إلى الله فبيقول يا رب هتقبلني أنا عصيتك أنا طاعتك 40 سنة وبين عصيتك 40 سنة ممكن تقبلني فإذا بالحق جل وعلا يناديه ويقول أطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك ولو عدت إلينا قبلناك الله ربنا ما بيقنطش حد من رحمته ابدا ربنا ما يقنطش حد من رحمته ابدا ابدا في يوم من الايام كان في غلام يا جماعه كان عبد رقيق عند رجل كان رجل سيء كان حياته كلها خمر ونساء ومعاصي في يوم من الايام كان عازم اصحابه على خمر وعلى معاصي وبعدين قال للغلام روح اشتري لنا فاكهه واداله اربع دراهم خد له اربع دراهم وراح عشان يشتريهم فلقى واحد من العباد اسمه منصور بن عمار فلقى منصور بن عمار واقف جنبه راجل فقير فبيقول من يعطي هذا الرجل اربع دراهم ادعي له اربع دعوات فقال فرصه عظيمه ده منصور بن عمار ده رجل من الع- من العباد فاداله الاربع دراهم اللي, اللي سيده بعته يجيب بيهم فاكهه فقال له ماذا تريد؟ قال له الدعوه الاولى ادعي لي ان ربنا يخلصني من سيدي فراح دعا له قال له الدعوه الثانيه قال له ادعي لي إن ربنا يخلف على الاربع دراهم لانها ضرب وقال له الدعوه الثالثه قال له ادعي لي ان ربنا يتوب على سيدي قال له والرابعه قال له ان ربنا يغفر لي ويغفر لك ويغفر لسيدي ويغفر لجميع الحاضرين فدعا له الاربع دعوات اتاخر على سيده ورجع له من غير فاكهه قال له ايه ده كل ما بعد كل ده جاي له من غير ما اجيب الفاكهه فقال له قابلت منصور بن عمار الرجل العابد الزاهد فطلبت منه اربع دعوات قال له ايه الاربع دعوات قال له طلبت منه اول دعوه ان ربنا يخلصني منك قال له انت حر لوجه الله والدعوه الثانيه قال له دعت ان ربنا يعني آه، يخلف عليا آه، طلبت منه يدعي لي ربنا يخلف عليا اربع درهم قال له ادي 4000 درهم هديه ليك والدعوه الثالثه قال له ان ربنا يتوب عليك قال له تبت الى الله قال له الدعوه الرابعه قال له ان ربنا يغفر لي ويغفر لك والمنصور بن عمار والحاضرين قال له اما هذه فليست لي وانما هي لله نام سيده بعد ان تاب الى الله فسمع من يقول له في المنام فعلت ما عليك ولنفعلن ما علينا قد غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين عايز تعرف حقيقة الرجاء تعرفها في حاجتين عند النعم وعند البلاء ربنا أعطاك نعمة بتنفق ولا بتبخل وبتظن ربنا مش هيعوضك ربنا بقى بيعالج لك الموضوع ده بقول المولى عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وحبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقسم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح بيقول ثلاث أقسم عليهن أولها ما نقص مال عبد من صدقة يا سلام وعند البلاء يبقى عندك حسن ظن بالله أن الله عز وجل لا يبتليك ليعذبك وإنما يبتليك ليطهرك ويقربك أختم درس الليلة دي آه، ببعض العناصر الجميلة من الرجاء ال- ال- اللي كان في مالي قلوب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم سيدنا أبو بكر والحديث رواه البخاري سمع النبي بيقول ما من عبد أو من أنفق زوجين من شيء في سبيل الله خد بالك بقى قيل له يا عبد الله هذا خير فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة إن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة من باب الجهاد من يعني في الجهاد دعي من باب الجهاد وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال له أبو بكر ما على الناس من يب- من يبعث من أي باب من أبواب الجنة فهل يدعى رجل من أبواب الجنة الثمانية قال أجل يا أبا بكر وأرجو أن تكون أنت هو وفي رواية ابن حبان قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجل وأنت هو يا أبا بكر مجرد ان هو رجا ان يحشر من ابواب الجنه الثمانيه فكان الرجاء في ساعتها على طول بحسن ظنه بالله جاء الوحي الى رسول الله يقول له اجل وانت هو يا ابا بكر سيدنا عكاشه بن محصن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعين الف الذين سيدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب ما كان منه الا ان عنده حسن ظن بالله عنده رجاء فيما عند الله فقال له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم كان ساعتها الوحي على طول جاله قال له أنت منهم يا سلام واحد تاني جه متأخر ثانية قال له ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله قال له سبقك بها عكاشة عمير بن الحمام في غزوة بدر والحديث رواه مسلم لما سمع النبي بيقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيق- فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة فعمير بن حمام بيكلم نفسه بس بصوت عالي فالنبي سمعه الجنة عرضها السماوات والأرض بخن بخن فقال النبي ما حملك على قولك بخن بخن قال لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها قال له أنت من أهلها طلع تمرتين ثلاثة يكونهم يستقوي يتقوى بها على الجهاد في سبيل الله أكل تمراية أو اتنين ثم نظر إلى سائر التمر وقال لئن أنا بقيت أو لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة أنا مشتاق لربنا رمى التمر ودخل بعد أن ألقى الضلع ودخل بالسيف فقط فقتل فكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم عمرو بن الجموح رجل أعرج شديد العرج أسلم بعد سن الستين وهو مرفوع عنه الجهاد لكن واولاده كانوا بيجاهدوا وابنه كان واحد من الاثنين اللي شاركوا في قتل ابي جهل ومع ذلك هو نفسه يجاهد وربنا اسقط عنه الجهاد فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد وانا اريد ان انال الشهاده فقال له يا عمرو ان الله رفع عنك الجهاد ولكن نظر الى ابنائه وقال دعوه لعل الله ان يرزقه الشهاده قال يا رسول الله اني لارجو الله ان اطأ الجنه بعرجتي هذه أفإن قاتلت وقتلت أدخل الجنة بعرجتي قال أجل يا عمرو فدخل فقاتل فقتل فمر عليه النبي بعد الغزو وابتسم وقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة البراء بن مالك وصل به حسن ظنه بالله ورجاؤه فيما عند الله أنه كان يقسم على الله فيبر الله قسما كما قال النبي كما عند الترمذي بإسناد صحيح وأصل الحديث عند مسلم كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك في رواية الحاكم إن في معركة تستر استعصت على الصحابة فمش عارفين يفتحوها فما كان منهم إلا أن قالوا يا براء ألا تدعو الله أن ينصر جند المسلمين وأن يرزقهم وأن- وأن وأن يفتح علينا قال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى أختم بكلمتين لعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص عمار بن ياسر وهو رايح في طريقه لمعركة صفين كان يمشي إلى جنب الفرات وهو يقول اللهم إني لو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي بنفسي من شاهق الجبل لفعلت ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي بنفسي في الماء لفعلت ووالله ما قاتلت إلا وأنا أبتغي وجهك يا رب العالمين ثم قال فلما قتل قال أزفت الجنان وزوجت من الحور العين اليوم ألقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم آخر كلمة لسعد بن أبي وقاص كان مصعب ابن سعد بيقول إن أبي كان مريض مرض الموت وحاطط راسه على حجر ابنه اللي هو مصعب فبكى مصعب فقال سعد بن أبي وقاص ما يبكيك يا بني قال ما أرى بك من الشدة والسكرات وأرى من مكانك وقربك من الله لأن واحد من عشرة مبشرين بالجنة قال يا بني لا تبكي فوالله إن الله لا يعذبني وأنا من أهل الجنة يعلق الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء على الكلمة دي يقول والله صدق والله فهنيئ فهنيئا له الجنة ربنا يرزقنا وإياكم حسن الظن بالله والرجاء ولكن مع الرجاء عمل صالح يقربنا من ربنا بحبكم في الله أشوفكم بعد الفاصل نشوف ايميلاتكم واتصالاتكم آه، فاصل قصير ونرجع لكم صلى على حبيبك
من البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتظار اتصالاتكم وإيميلاتكم معنا الأستاذ سيد بيقول بنات أخي في إيطاليا يفعلون أشياء بعيدة عن ديننا وأبوهم لا يعلم فهل يجب أن أخبره أحتاج لنصيحتك شوف يا أستاذ سيد ربنا يعز حضرتك أولا انصحهم وذكرهم بالله أولا قبل أن تخبر أباهم يعني آه، قول لهم آه، اتقوا الله وان في رو- الله عز وجل مطلع عليكم وانه يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور وممكن حد فيكم يموت على المعصيه اللي انتم بتعملوها ديت مره واثنين وثلاثه وذكرهم بالله ان استمروا على ذلك هدد قبل ما تقول لوالدهم هددهم انا خلاص هروح اقول له ده انا خلاص هكلمه حالا طب انا برفع سماعه التليفون لو آه، رجعوا خلاص ما رجعوش بقى وخلاص اصروا على هذا اخبر والدهم وده اخر العلاج الكي يعني مش من اولها تروح تقول له آه الاستاذ محمد ما هي ضوابط ضرب الزوجه حيث تعرضت ابنتي للضرب المبرح من زوجها الذي يدعي ان الاسلام اعطى له هذا الحق وهو يثق في ارائك انا عايز اقول للاخ الفاضل اللي بيضرب زوجته عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا وإن كان الإسلام أباح لنا ضرب الزوجة ك- كآخر العلاج آخر الكي اللي هو فاعظوهن و- واهجروهن في المضاجع واضربوهن الأول الوعظ والوعظ ده مش مجرد ذكرتها بالله ثلاث دقايق وبعدها انتقل على الهجر وبعدها انتقل تاني يوم على الضرب لا الموضوع مش كده خالص الوعظ ده يعني ايه وامر اهلك بالصلاه واصطبر مش واصبر واصطبر عليها اقعد ذكرها بالله مره واثنين وثلاثه وعشره وممكن يكون حتى مية ثم بعد ذلك يبقى الهجر في المضجع مش انت تنام في اوضه وهي في اوضه لا على نفس السرير وانت مديها ظهرك هجر في المضجع والنوع التالت بقى الضرب الضرب يكون ازاي في ناس فاكره ان انا لما اضرب زوجتي اروح اتدرب في الجيم كده ايه شهرين ثلاثه واربي لي عضلتين ثلاثه واجي اخش العب معاها ملاكمه او كاراتيه او تايكوندو او كونغ فو لا يا حبيب قلبي ربنا يبارك في عمرك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي وكان يقول ودي وصيته الله الله في النساء يعني اتقوا الله في النساء ولما جاله نساء اشتكوا ان ازواجهم بيضربوهم قال ما اولئك بخياركم اللي بيضرب امراته ما هوش من الخيار الله طب ما الاسلام اباح لينا اباح ليك بال- بس- بس- بالضروره القصوى وبالشكل الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم ازاي النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان انا لو عازم بلا- اضطررت في ان انا اضرب زوجتي الضرب بيختلف من زوجه لزوجه في زوجه حساسه جدا الضرب بالنسبه لها هو نظره نظره عتاب انا اعلم بعض الشباب بيحكي لي يقول لي زوجتي لو زعلت منها وبصت لها بس كده بعتاب بتبكي وكاني ضربتها 100 مره شوف قد ايه وك- بيكفيها فقط النظره في انسانه وفي انسانه بتحب مثلا المشاكل والمناقشه و و دي كن ضربها ازاي؟ عارف حضرتك القلم ده حته سواك قده كده حتى في سمك القلم ده وضرب كده على كتفها على ايديها على رجلها مش في وشها لان النبي نهى عن ضرب الوجه خدوا بالكم ده النبي نهى عن ضرب وجه اعزكم الله البهيمه ال- ال- عارف لو لو حمار او او اي دابه النبي ده نهى عن ضرب وجهها فما ظنك بزوجتك اللي هي وصيه النبي اللي قال عنها الله الله في النساء لو ضربتها يعني خلاص وصلت اخرك اضربها كده بالقلم كده على ايديها واخد بالك وخلاص انما مش بالعصيان والكراس ده في ناس بتضرب بال ده انا مره واحده اتصلت هي على هنا على القناه والله العظيم بتقول لي زوجي جه متاخر والساعه 3 بالليل وحضرت له العشاء حصلت مناقشه انا وهي مسكنا انا وهو مسكنا على بعض السكاكين قلت لها ما شاء الله على الرومانسيه اللي انتوا فيها يعني فما ينفعش كده فانا بقول للاخ اتقي الله ما تضربش زوجتك لان الزوجه مهما كانت هي انسانه وليها كرامه واحيانا الزوجه بتكون حساسه جدا وما بتنساش الاساءه ديت ودي بتغبر الحياه عليكم فربنا يحفظكم مين معانا الاستاذه شريفه السلام عليكم السلام عليكم عليكم شيخ محمود عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله انا فرحانه كثير علشان ادوق اكلمك انا قلت لو ربنا بيحبني اليوم هتكلم مع الشيخ محمود الله يحفظك يا اختي ويفرح قلبك برؤيه النبي في الجنه والله ربنا يخليك يا اخي والله احنا نحبوك في الله بفرنسا يعني ما فيش واحده في داراتي لما بتتفرج عليك الصبح هنتكلم عليك وعلى اللي قلته كله والله العظيم نعم.
بشكره كثير على هذه الحصه الله يحفظكم ويبارك فيكم ويثبتكم ويكرمكم وسلامي لكل إخواني في فرنسا لأن الحقيقة زرتكم كام زيارة وسعدت جدا والله بلقائكم هناك ربنا يحفظكم يا رب اتفضلي يا أخت شريفة الحمد لله آه، انا عايزه اسالك آه، سؤال للاخوات اللي مش متحجبين هنا في فرنسا نعم.
كتير انا ما كنتش متحجبه ولما كنت بسمع ال- ال- الكلام اللي كنت بتقوله على الحجاب اتحجبت والحمد لله ربنا يحفظك يا رب وعايزك تقول لي عندي اخواتي هم مش متحجبين عايزك تقول لهم كلمه يعني حاضر.
وبنتشكرك وتدعي لنا ان ربنا يغفر لنا هم مع حضرتك يسمعوني؟ هي يا أستاذة شريفة؟
نعم ايه نعم هم هم جنبك سامعيني؟
نعم نعم طيب خير ربنا يبارك فيك يا نعم رب في كتير من اللي هم جنبي يسمعون طيب حاضر انا هوجه لهم كلمه حالا وانا والله يعني لو لو لم استقبل اي اتصال انا يكفيني اقول الكلمتين دولت لاخواتي إيه، اللي بتمنى يا رب وبدعي لهم من كل قلب والله ادعو لكل واحده فيكم إن ربنا يا رب يجمعها مع امهات المؤمنين في الجنه قولوا امين لعل وعسى والمشاهدين يامنوا لعل وعسى تكون ساعه اجابه ربنا يكرمكم وتخشوا الجنه لكن عايز اقول حاجه الحجاب يا اختي الفاضله ربنا يعزك ويبارك فيكي امر فرض زي الصلاه يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك وبعدها قال ايه ونساء المؤمنين اللي هو انتم يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وانا معاكم في التدرج مفيش مشكله هي ممكن تكون مش هتقدر تلبس مثلا الحجاب اللي هو الكامل من اول مره مفيش مشكله نتدرج نلبس آه، آه، توب واسع بس كده وحته اشرب صغير شويتين نتدرج ونوسع الاشرب ون- ونوسع التوب وهكذا لحد ما نلبس ال- الحجاب الذي امر به المولى عز وجل وامر به حبيبنا صلى الله عليه وسلم وجاءت به امهات المؤمنين وصدقيني والله العظيم بقولها من قلبي بقولها من قلبي اني ارجو لك بقول ارجو لك لو لبست الحجاب ان شاء الله ان ربنا يكرمك وي- وييسر لك حالك ويرزقك بزوج يتقي الله فيك لان هو لو جالك وانت مش محجبه ربما يكون هو مش عايزك تتحجبي بعد كده فتيجي بعد كده تتحجبي يقول لك لا انا واخدك متبرجه وعايزك كده والا نتطلق والله المشاكل دي بتعرض عليا بالالاف فالله يبارك فيكم ويحفظكم يا رب ويجمعكم مع النبي في الجنه ومع امهات المؤمنين الحجاب الحجاب فريضه زي الصلاه وزي الصيام وزي الحج وزي الزكاه فربنا يا رب يرزقكم الحجاب و... وانا اخشى على اي واحده يكون عندها اصرار على عدم لبس الحجاب لان النبي قال كما عند مسلم صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات انا باخد مفهوم الحديث ده عشان نتعامل بالرقه دي بقول فارجو ان لما تلبسي حجاب انك تكوني من اهل الجنه وبعدين انت لما بتلبسي حجاب بتضرأي فتنتك عن اي شاب يشوفك فيرتكب معصيه بالنظر اليك فتكوني انت مشاركاه من غير من حيث لا تدري اما لو لبست الحجاب لعل وعسى تكوني كمان دعوة لغيرك فتأمني على حجابك واحدة بتحبك تقوم لابسة الحجاب زيك واحدة تدعيها بأسلوبك وأخلاقك الجميل أخلاقك الجميلة تكوني سبب في حجابها طب أقول لحضرتك حاجة لو نفسك تصومي رمضان اللي جاي ده 100 مرة البسي حجاب وادعي 99 واحدة تلبس حجاب وتصوم معاكي لو شوف قد إيه، البسي حجاب واعزمي 99 واحدة علشان تصوم معاكي آه، آه، آه، تفطر عندك وتبقى في ميزان حسناتك مش قادرة على كل ده البسي حجاب وفطري 99 واحدة على كل واحدة على ثلاث تمرات قبل المغرب يتحسب في ميزانك 100 رمضان بفضل الله ربنا يا رب يرزقكم الحجاب وهدعي لكم في الثلث الأخير من الليل وانتوا ادعوا لنا ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين الأستاذة زينب كيف س... كيف أستفيد استفادة كاملة من قراء من كتاب قرأته شوفي يا أستاذة زينب انا هقول لك انا كنت بعمل ايه انا كنت لما بجيب كتاب دايما في ايدي قلم رصاص عشان بس ايه ما يعني ما ما ضيع- ما يعني ما بوظش الكتاب لان لو قعدت اشخبط فيه باقلام جاف او حبر ممكن الكتاب ايه يبوظ كنت بعمل ايه كنت بجيب قلم رصاص وبعلم على اهم الفقرات اللي بتلخص لي الكتاب كله وبعد ما اعمل ده كله في كراسه على جانب كده بلخص اهم النقاط اللي طلعت بيها من الكتاب ده ثم اقراه مره ثانيه يثبت الكتاب كله في صدري بفضل الله سبحانه وتعالى اعملي كده هتستفيدي منه جدا وارجعي له كل فتره آه، بصي على الملخص اللي انت عاملاه دوت هتستفيدي جدا من قراءه الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى. الاستاذ يحيى انا في اول طريق للالتزام ارجو إنص- نص- نصيحتي وادعو لي بالسداد والتوفيق ربنا يسددك ويوفقك وانا نصيحتي ليك رقم واحد اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى رقم اتنين صحبه الخير الصحبة دي هي اللي تاخد بإيدك لطاعة ربنا سبحانه وتعالى الصاحب ساحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي دايما الصاحب بيعينك بدل ما واحد تاني يعينك على معصية ربنا الصاحب الطيب يعينك على صلاة الفجر يعينك على صيام النوافل يعينك على قراءة القرآن يعينك على حضور دروس العلم يعينك على كل- على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بر الوالدين على آه، صلة رحم على كل خير الصاحب يأخذ بيديك إلى مرضاة الله اصحب أهل الخير لأنك أنت لو صحبت أهل السوء عياذا بالله هيرجعوك مرة تانية فاحرص على الصحبة الطيبة الأستاذ إيهاب زوجتي تغار من الحور العين ليها حق اكيد انت زي القمر آه، زوجتي تغار من حور العين وتدعو الله تعالى الا يكون لي حور عين وان اكون لها وحدها يعني إيه؟ يعني هي واضح ان هي راحت تعمل خناقه مع الحور العين وانا اريد الحر- الحور العين فكيف اقنعها من غير ما تقنعها حبيب قلبي انت بمجرد ما تخش الجنه قبل ما تخش الجنه مباشره حضرتك وزوجتك وكل المسلمين هيتغسلوا في عينين عين يتشال من قلب الانسان الغل والحسد والحقد والخيانه والغيبه والنميمه والكذب وكل الامراض القلبيه فزوجتك مش هيبقى في قلبها لا غيره ولا حقد ولا حسد فلو دخلت الجنه وربنا رزقك ب واحده من حور العين ومعاك زوجتك مش هتغير ابدا لان لسببين اتشال من من قلبها الغيره الحاجه الثانيه ان ربنا سبحانه وتعالى هيخلي زوجتك ان شاء الله لو كنتم من اهل الجنه هيخليها اجمل من حور العين 100 مرة 70 مرة اللي ربنا يقدره وتكون هي زعيمة الحور العين اللي كان اللي هيبقوا مع حضرتك هي هتبقى احسن منهم فمش هيكون في مجال للغيره خالص لا من ناحيه الجمال ولا من ناحيه ان في غيره لان الغيره نزعت من القلب وهي كمان بقت اجمل من حور العين والحور العين كما وصفها النبي لو ان بعض بنانها جزء من صباعها بدا من السماوات لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ينظر الرجل في مرآة خدها أربعين سنة لا يملها ولا تمل ويرى مخ سوقها من وراء سبعين حلة من الحسن والجمال زوجتك تبقى أحلى منها مئة مرة آه، الأستاذة وفاء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ أهلا بحضرتك يا فندم ربنا يبارك فيك يا رب ويخليك لنا يا شيخ يا رب الله يبارك في حضرتك يا رب ربنا يجزيك عنا كل خير يا شيخ آمين يا رب حضرتك انا عندي سؤالين وطلب عيني حاضر آه، السؤالين ان انا مات لي طفل صغير يعني عنده خمس خمس ايام نعم فاحنا آه، ما صليناش عليه صلاة الجنازة يعني غسلناه ودفناه بس ما صليناش عليه نعم فهل يجوز ان احنا نصلي عليه دلوقتي كصلاة الغائب مثلا او ايه؟
هقول لحضرتك حاضر طب السؤال الثاني مم.
السؤال الثاني هل يجوز قراءة القرآن في يعني من الحفظ في أذكار النوم قراءة القرآن و- في أذكار النوم.
وهي- مم.
و... وأنا على جنابة مثلا
طيب حاضر القراءة من من ما أنا حافظة يعني حاضر والطلب حضرتك عايز رقم التليفون بعد إذنك طيب من كنترول آه، شوف يا أخت وفاء ربنا يعز حضرتك ربنا يرحم ابنك يا رب رحمة واسعة هو عموما آه، ورد في ث- في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان لما المراه التي كانت تقوم المسجد المراه التي كانت بتنظف المسجد لما ماتت بالليل ولم يعلم النبي بموتها وسال عنها الصحابي قال له ماتت يا رسول الله قال لما لم تخبروني قالوا خشينا ان نوقظك يا رسول الله قال ان الله عز وجل ان ان هذه الامه تبتلى في قبورها وان الله منور قبوركم بصلاتي عليكم دلوني على قبرها فذهب النبي الى قبرها طبعا لا يجوز الصلاة في القبر لكن تجوز فقط صلاة الجنازة لمن فاته حضور صلاة الجنازة فقام عند قبرها وكبر أربع تكبيرات وصلى عليها عند قبرها آه، آه، ابن حضرتك انتم ما صليتوش عليه يجوز تروحوا عند قبره وتصلوا عليه صلاة الجنازة لو كان فاتكم صلاة الجنازة عليه أما قراءة القرآن عند الجنابة فلا تجوز قراءة القرآن تجوز عند ال ال- أصيبت المرأة بال- بال- بالدورة الشهرية بالحيض يجوز لأن مدة الحيض قد تستمر إلى سبعة أيام أو أكثر ففي ده وقت بعيد جدا عن قراءة القرآن هنا تقرأ إزاي؟ هتقرأ إما من حفظها وهذا أفضل وإما إن هي تقرأ من المصحف ولكن بحائل تلبس جوانتي وتقلب الصفحات بجوانتي وتقرأ تقرأ القرآن عادي جدا لكن لا تلمس القرآن طيب آه، أما الجنوب الجنوب ما تقرأش قرآن ولا تذكر الله عز وجل وهي جنوب لسبب بسيط جدا لأن الجنابة تقدري ترفعيها في ثلاث دقائق وبالتالي ليس هناك أي شيء يحول ما بينك وما بين آه، قراءة القرآن سوى أن أنت تزيل الجنابة في ثلاث دقائق أما في حال الحيض ما تقدريش تزيليها بمزاج لأن هي قاعدة سبعة أيام أو أكثر فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى عشان ما تبعديش نفسك عن الذكر فترة طويلة أباح لك أن أنت تقرأي من حفظك أو بدون أو ب ب- أو ب يعني يكون في حائل وأنت بتقرأي من القرآن الأستاذ محمد حدثت مشاكل كبيره انا طبعا يا جماعه والله بتيجي رسائل كتيره جدا بنحاول والله نقرا على قد ما نقدر عشان ما حدش يزعل مننا والا والله انا نفسي اقرا كل رسائلكم والله الاستاذ محمد حدثت مشاكل كثيره مع اسرتي حيث خيرتني امي بين رضاها وتطليق زوجتي التي لم تصنع ما يجعلني اطلقها فهل زوجتي فهي زوجة صالحه فهل انا بعدم تطليقي لزوجتي عاقل لامي لا لست عاقل لامك لان الام مش من حقها ان هي تطلب من ابنها ان هو يطلق زوجته الصالحه امتى من حق الام او الاب اذا كانت الزوجه انسانه فاسده عياذا بالله انسانه سلوكياتها غير طيبه فمن حق الام والاب ان هم يجبروا ابنهم على انه يطلق هذه الفتاه لانها هتجيب له ذريه هتبقى فاسده برضه فمن حقهم ان هم من باب النصيحه انما لو ان الزوجه إنسانة مصلية وفاضلة ومحجبة ومتدينة لكن يعني دمها مش خفيف على الأم شوية ولا على قلب الأم فمش من حقها إنها تطلب الطلاق لكن أنت خليك ذكي برضه يعني لا تطلق زوجتك ولا تعق أمك حاول تحبب ما بينهم وتألف ما بينهم خليك ذكي واخد بالك يعني آه، آه، هات هدية كده وانت جاي من بره وروح للأم كده وبوس دماغها والسلام عليكم حبيبة قلبي زوجتي بعتلك الهدية ديت يجوز ال- ال- الكذب يا شيخ محمود في الإصلاح بين المتخاصمين نعم وقد ورد ذلك في الحديث الذي رواه مسلم إن النبي لم يصرح في الكذب إلا في ثلاث حالات اللي هي الإصلاح ما بين المتخاصمين والخ- والكذب على الزوجة في الأمور العاطفية فقط والحاجة الثالثة الكذب على العدو خد بالك فأنت حاول تألف ما بين قلوبهم ولكن لا تطلق زوجتك الأستاذ عبير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا شيخ أنا بس عندي هيك بس شوي ما بعرف إذا سؤالي صح ولا غلط في بالقرآن بيقولوا آه، في آية في القرآن بتقول وما, وما نحن معذبهم مدام هم, هم يستغفرون طيب لما إنسان بيجي البلاء بيقولوا البلاء كمان أجل الصحابة ولازم ربنا آه، أحيانا يبتليك مشان تتحمل وتصبر وتحمد الله وتشكره على كل شيء نعم طب ما دام هن عم بيستغفروا مثلا ودينين وكذا مم.
بيجيهم البلاء طب ما بالقران مذكور انه انه نحن ما بنعذبهم الا نعم.
اذا يعني الا اذا كانوا دينين وهيك ما ما أنا فهمت، طالما آه.
هم يستغفرون ما- أنا فهمت لا يا أستاذ عبير نعذبهم.
هقول لحضرتك هي الآية بتقول وما كان الله ليعذبهم وأن وما كان الله معذب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ربنا بيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مستحيل ان انا اعذب الكفار بتوع قريش اللي معاك دولت وانت عايش وسطهم يا رسول الله وبعد موتك يا رسول الله لا يمكن اعذب حد من المسلمين وهم بيستغفروا ايه المقصود هنا بالعذاب يا اخت عبير مش المقصود هنا البلاء انما المقصود به العذاب اما ان يكون عذاب في القبر واما ان يكون او عذاب في الدنيا او عذاب في القبر او عذاب يوم القيامه طيب اللي بيجي من البلاء ده هل ده عذاب؟ لا ده اسمه بلاء، فرق كبير اخت عبير واخواتي الفاضلات واخواني وحبايبي، آه، فرق كبير ما بين الابتلاء وما بين الانتقام والتعذيب. المولى عز وجل لما بيبتلي طيب، ده النبي بيقول صلى الله عليه وسلم طيب هل احنا افضل من النبي؟ طبعا محال ده سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح: اشد الناس بلاء الانبياء. ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه الله ده يوضح لنا الإشكالية اللي احنا فيها إن الإنسان بيبتلى على قدر دينه أي نعم طب ما النبي كان سيد ولد آدم ومع ذلك رمي طر- رمي التراب على رأسه ورمي سل الجزور على ظهره وطرد من مكة واتهم في عرضه ودبرت عشر مؤامرات لقتله واتعمل فيه كل دوت وهو سيد ولد ادم فمش معنى كلام حضرتك بتقول ايه طب ما احنا بنعبد ربنا ومؤمنين وبنستغفر و- ورغم ذلك بيجينا ابتلاء الابتلاء غير العذاب الابتلاء ليه حكمتين يا اخت عبير هيفرحوك جدا الحكمه الاولى مغفره الذنوب ربنا بيطهرك الحاجة التانية رفعة الدرجات في الجنة ربنا بيحبك والحكمة الأولانية اللي قبل كل دولت وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم وده حديث رواه الترمذي بسند صحيح يدعو في عجالة سريعة كده عشان الوقت خلص كنت أتمنى أكمل معاكم والله يعني آه، آه، وأنا بحبكم في الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وفرج هم إخواننا في سوريا يا رب العالمين واجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى على الحوض الأنور لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء وياما بيوت كخيط عنكبوت بت تنهار وتغرق في بحر السكوت بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب الإيمان اختفى تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى مع المصطفى